قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
تشاهدون الآن
كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله أن يهدي قلبي وقلوبكم وأن يصلح حالي وأحوالكم وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إخوتي ونحن في مقتبل شعبان وشهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله إخوتي إنني أريد أن نعيش هذا الشهر إحساس أن صحائفنا بما فيها الله ينظر فيها إنه شهر الحياء من الله إنه شهر التوبة والاسترجاع وسبحان الملك كأن الله جل جلاله كتب بشهر شعبان ختم الصحائف ليبدأ شهر رمضان بصحائف جديدة وهذه الصحائف الجديدة لابد كما نقول ان شهر شعبان شهر تأفيل الحسابات شهر الميزانية الختامية للسنة يا ترى هتطلع الميزانية بالماينس يعني بالخ- بالخسارة بال- بالسالب يعني بالناقص في شهر شعبان هتدخل رمضان ازاي وانت محبط وقلت, وقلت ايها الاخوة ان اخطر ما في قضية الاخرة انه مفيش اعادة مفيش دور تاني مفيش فرصة تانية السنة اللي بتعدي انتهت خلصت عدت من العمر واتشالت الصحف اتدبست واتحفظت رفعت الأقلام وجفت الصحف لذلك إخوتي هذه الليلة والنهاردة لسه اتنين شعبان عايزين نستدرك من الأول نلحق نفسنا من الأول نبدأ فعلا نتوب توبة نصوحة أهم شيء اللي الذي أدعوكم إليه توبة توبة حقيقية توبة صادقة مش توبة اللاعبين اللاهين الغافلين مش توبة الكذابين توبة افهمني توبة توبة حقيقية بحيث ان انت تسترجع كل ذنوبك ومعاصيك وكأنك بتمسحها بأسيكة يا رب تبت من دي ويا رب تبت من دي ويا رب تبت من دي ويا رب تبت من دي ابدأ امسح ذنوبك الحديث اللي كلنا بنفرح بيه نفسي تحس مرة انه حصل اللي هي ان عبدا اذنب ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي انه يغف ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي انا عايز عايزك تحس مرة واحدة في حياتك ان اتقال لك الكلام ده قد غفرت لعبدي مش هتحسها غير اما تبقى على يقين ان لك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وانت بتقول اغفر لي من قلبك لان اللي بيخاطبك مطلع على قلبك اخوتي في بداية شعبان محتاجين نفهم قضية شعبان النفسية الشعبانية النفسية الشعبانية نفسية شعبان انك واقف قدام ربنا والله جل جلاله ينظر في صحائفك وينظر اليك شكلك ايه قدام ربنا لما ربنا ينظر اليك وفي ايه وسبحانه وتعالى ينظر في صحيفتك وانت فاكر بقى طول السنة اللت والعجن والعك اللي انت عايش فيه وخجلاه ووا حسرتاه على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا اخوتي ما زال في العمر مستدرك وما زال في الاجل بقيه وما زلنا في فرصه ومهله شعبان ان نتوب ولكن كل الشباب اللي بيقولوا لي يا شيخ اعمل ايه انا بتوب وارجع للذنب تاني بقول له بمنتهى البساطه يا جماعه خدوا الحل ده مش كيمياء الحل ده حل بمنتهى البساطة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شوف هذه الآية آية سورة الفرقان وعمل عملا توكيد اللفظي وعمل عملا يبقى عشان تتوب صح لازم يا ابني لما تترك الذنب تعمل شوية حسنات قوية عايزك تعمل شوية حسنات ضخمة وعمل عملا عمل فذ عمل طفرة إيمانية هو ده اللي يبقى تاب لكن تاب ولسه بيلعب وزي ما هو فاضي لازم يرجع للذنب تاني ادام تاب وفاضي هيرجع للذنب تاني لكن تاب وبيعمل صالح يبقى ان شاء الله ما يرجعش للذنب مره تاني باذن الله تعالى يبقى كل اللي بيساله ازاي ما ارجعش للذنب تاني يقول له امل حياتك بالصالحات ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار اصبر عليه شويه وواحده واحده ماشي يا عم عبد الحميد ربنا يهديك ويتوب عليك صلي على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم احنا عايزين ايه نبدا فعلا نعمل الصالحات وواحده واحده ذوق الثمرات ندوق ثمرة التوبة عايزك تدوقها وتستطعمها ندوق ثمرة السكينة ازاي تدوقها تدوق طعمها وانا قلت قبل كده ان فرق كبير بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى دي لها طعم ودي لها طعم كذلك هتلاقي في فرق في الطعم بين الانس بالله وبين السكينه حال الخلوة مع الله في فرق بين السكينة والأنس إلا حفتهم ملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة في فرق بين الرحمة حين تغشاك والسح- والسكينة حين تلفك والأنس حين يتمكن من قلبك ال- الفرق ده مش هيحسه إلا اللي بيدوق ويستطعم عشان كده بقول ايه واحدة واحدة اصبر لما اخلص هنا الاول لما تدوق ثمرة السكينة انا بقول كده اشفع اذا فتح الله لك بابا الى الخير فلا تغلقه بيدك حتى ينغلق عنك بنقول كده إذا فتح الله لك في سبب من الأسباب فمن الأدب مع الله ألا تترك السبب حتى يتركك السبب ده أدب مع ربنا سبحانه وتعالى فلذلك يا إخوة هنبدأ في في شعبان نمرة واحد توبة نمرة اثنين الأعمال الصالحة بقى نزيد شوية كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء كان إذا أقبل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها كان إذا أقبل شعبان تورمت أقدامهم من القيام كانوا إذا أقبل شعبان تقطعت ألسنتهم من كثرة الذكر كانوا إذا أقبل شعبان شعبان ومش هروح بعيد أنا مع سيدنا النبي كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يجتهد في شعبان ما لا يجتهد في غيره صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك إخوتي أنا أحبكم في الله اجتهدوا اشتغلوا بقى خلاص بقالنا سنة كسل وبطالة وملل ودنيا وهموم ومشاكل ومشاغل بس بس بس بس بس وقف بقى شوية كل الدنيا ولفتة ناحية الآخرة وقف جاية برضو السنة دي بفضل الله عز وجل رمضان جاي في منطقة هادية من الصيف في الأول كده مفيش بقى مدارس ولا في شتاء وكسوة ولا في امتحانات ولا في الدنيا هادية وحلوة عايزين نقرب لربنا واحدة واحدة وبتلطف نرجع لموال الجن اللهم نجنا من عفاريت الإنس والجن وكنا وقفنا مع ما هي قدرات الجن الجن يقدروا على ايه ووقفنا مع سرعة الحركة والانتقال وجبنا بقى قصة سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقلنا ان سيدنا سليمان كان طلب من الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فمكنه الله عز وجل من الجن والطير والإنس فسخر الله له الجن يفعلون له أشياء سنستدل بهذه الأشياء على أنهم يقدرون على فعلها منها الإتيان بعرش مل ملكة سبأ وقعد- وقعدنا نجيب أصل, أصل القصة بقى إيه، موضوع ملكة سبأ إزاي سيدنا سليمان عرف ان في ملكة ولها عرش الهدهد وذكرنا لقطات من الفوائد واذا علم الهدهد شيئا لا يعلمه سليمان فليس هذا معناه ان الهدهد افضل من سليمان بل لما قال الهدهد احط بما لم تحط به والهدهد هدهد وسليمان سليمان اوعى تفكر ان انت ربنا فتح عليك في حاجة ولا بقيت كويس في حاجة ولا بقيت احسن من حد في حاجة يعني انت احسن من الدنيا كلها لا ده برضه هيفضل الايه الهدهد هدهد وسليمان سليمان ثم من الفوائد ان آه، سيدنا سليمان لما وضع في الامتحان قالت اني مرسلة اليهم بهدية النفس الغنية قال أتمدونني بمال أنا برضو حد يديني فلوس إحنا بتوع فلوس ولذلك دايما الكفار يقولوا إيه دايما ينظروا إلى قضية المال مش الكفار بل دايما المخالفون دايما أهل الدنيا كده أقولها صح بقى دايما أهل الدنيا حين ينظرون إلى أهل الآخرة وسيدنا الحسن البصري بيقول لو علم الملوك ما نحن فيه لغالدون عليه بالسيوف لما يشوفوا النعيم اللي احنا فيه اللي فيه ال- الم... لما يروا النعيم اللي فيه المؤمنون اللي يرى النعيم الذي فيه الرسل يروا النعيم الذي فيه أتباع الرسل يفكروا ان الحاجات دي فلوس دنيا وهي مش دنيا مش دنيا و- و- وعشان كده يقولوا ايه دايما الانبياء يقولوا وما ما اسالكم عليه من اجر ويا قوم لا اسالكم عليه مالا فالشاهد ايه ان سيدنا سليمان لما امتحن بالفلوس قال لهم اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم هي دي اكبر سبب لغنى القلب أن تقنع بما أوتيت أن ترى ما أوتيت أن تستمتع بما أوتيت أن تشبع بما أوتيت فما آتاني الله عايزك تبقى شقتك دي أحلى شقة في الدنيا وزوجتك دي أجمل امرأة في الدنيا وزوجك ده أجمل وأقوى رجل في الدنيا وأرجل راجل في الدنيا دي تبقى امرأة عينها مليانة وشبعانة وما تبصش لحد تاني ويبقى الراجل ده عينه ش... عينه مليانة وشبعان وما يبصش ولا يلتفت لامرأة تانية أبدا هي دي كما آتاني الله اللي ربنا اداهولك ارضى بيه واشبع بيه واقنع بيه واتمتع به ولا تسألن يومئذ عن النعيم قال لما لم تتمتعوا به ربنا هيسألك عن النعيم ما تمتعتش بال- بالنعم اللي اديتها لك ليه النعيم ما تنعمتش بيه ليه الشاهد ايه سيدنا سليمان قال لهم مين يجيب لي عرشها قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك عفريت من الجن قال له انا هقوم اجيبه لك قبل ما تخلص المجلس المجلس ده بياخد ساعه بياخد نص بياخد تلت بياخد ربع ما نعرفش بياخد قد ايه بس بيقول قبل ما تقوم من مكانك سيدنا رد عليه قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك كنت سمعت شيخي ومعلمي الاول انسان اول شيخ كبير لامس كلامه قلبي قال لي عارف مين اللي عنده علم من الكتاب قلت له مين قال لي سيدنا سليمان قلت له ما هو بيقول قال الذي عنده من علم من الكتاب انا اتيك فبيقول لسيدنا سليمان انا اتيك به قال لي لا ده هو العفريت بيقول له ايه انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام فسيدنا سليمان قال له انا بقى اجيبه لك قبل ما تغمض وتفتح جرى الحوار كده فسيدنا سليمان هو اللي عنده علم من الكتاب هو المن- النبي الذي يوحى اليه ما كانش حد بيوحى اليه غيره طبعا المفسرون على غير هذا ان كان هذا عبد صالح كان هذا ولي من اولياء الله كان كان كان لكن يبدو ان عندي آه، قناعة بهذا ان الذي عنده علم من الكتاب هو سيدنا سليمان والله اعلم والله اعلم آه، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فايدة اخيرة من القصة دي فلما رآه مستقرا عنده الله العزيز الحكيم الله الولي الحميد الله الكبير المتعال الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى انظر إلى إعجاز كلامه تنزيل من حكيم حميد حكيم سبحانه وتعالى قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأى غمض عينيه وفتحها لا قدامه فلما رآه مستقرا عنده آه. كنت لسه بكلم أخ بيعمل لي شغلانة كده فبقول له أضر ما على العبد الغرور المغرور لما يعمل حاجة وينبهر بيها يقول لك شفت الحتة دي اهي دي في الحتة دي محدش يقدر يعملها غير اتنين في الدنيا دي انا وواحد مات صح يا شيحة يجي تاني حاجة يعملها يفشل صح وشايفينها كتير جدا في الدنيا دي ان يعمل حاجة تعمل طفرة وضجة وتبقى حاجة كده واو تاني حاجة فاشلة ليه غرور النجاح الاول سيدنا سليمان في مسألة العرش دي كان في مقام التحدي واحد بيقول له اجيبه لك قبل ما تقوم من هنا قال له انا اجيبه لك قبل- وتغمض عينك وتفتحها تلاقيه هنا فلما رآه هل يأخذه الزهو والعجب والغرور وال... والكبر شفت بقى اهو لا وشوف نص ولا حته تع- تعرف بقى انا جبت ازاي قدامك مليون سنه على ما تعرف انا جبته ده ازاي الغرور اللي بيملأ قلوب بعض الناس ده الغرور واحيانا تجد بعضهم يغلف الد- الغرور بثوب ديانه يعني الحمد لله ربنا موفقني اللي ما وفقش فيه غيري مغرور قوي يقول لك والله الحمد لله ربنا يعني كرمني كرم يعني شوف كل الناس دي ما تعرفش تعمل اللي انا بعمله في ساعتين يقعدوا يعملوه في اسبوعين ربنا ربنا دي في الاول منظره برضه تبع المنظره ولكن الحقيقه من جوه مش الكلام زي ما قلت الكلام مغلف بدين لكن القضيه مليان الكلام بيخر غرور يا عم عادل الله يرحمك فعايزك ما تبقاش مغرور ابدا فلما رآه مستقرا مش لما واحد يجيب حاجة في طرفة عين ويحطها هتفضل تفضل تعمل ايه بتتهز كده وتترجع على ما تت... تز... لا لما رآه ايه مستقر سبحان الله العظيم فلما رآه مستقرا عنده أنا, أنا أتصور أنه زاد انكسارا لله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي آه فين الجملة دي ما عدناش نشوفها اليومين دول هذا من فضل ربي كنا زمان بنشوفها على الدكاكين وعلى المحلات وعلى العربيات وعلى ال صح هذا من فضل ربي مع... والله صحيح ما عندناش بنشوفها دلوقتي دي زمان واحنا صغيرين هذا من فضل ربي ما عادش حد بيقول هذا من فضل ربي بيقول بشطارتي بمجهودي بتعبي دي بعلاقاتي بفلوسي بذكائي دي ب... إلى آخره عايزك تقول هذا من فضل ربي ده احنا لسه بنسخن يا عم حميد ربنا يهديك ويتوب عليك فينك يا مدني ربنا يهديك ويتوب عليك رب اخونا مدني اوالده تعبان ربنا يشفيه ويعافيه يا رب يشفي مرضى المسلمين فغايب النهارده ومعايا اخونا عبد الحميد من الناس الطيبين المحترمين صراحه اللي انا بحبهم وربنا يكرم الجميع لكن انا محتاج فعلا آه آه وقفه لان انا لسه ما كملتش نص ساعه ف عايز وقفه المره الجايه اتكلم فيها عن موقف سيدنا سليمان حين رآه مستقرا عنده فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي دي الأولانية الثانية ليبلوني أأشكر أم أكفر الثالثة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد فإن ربي غني كريم فإن ربي غني كريم يعني سبحان الله العظيم غاية الانبهار بشخصية سيدنا سليمان ان ربنا وفقه لهذا الكلام هذا من فضل ربي لكن زي ما نصحتكم عايزين نعيش الاسبوع ده نمرة واحد توبة نمرة اتنين عمل صالح فز يكون طفرة للخروج من كآبة المعاصي والذنوب نمرة ثلاثة أن تعيش هذا المعنى إنك تبقى شبعان بفضل ربنا لما فلم ولم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله هي دي عايزك تشوف ما آتاك الله شوف زوجتك شوفها شوفها انت ما بتشوفهاش انت عينيك فيها حاجات تانية شوف ولادك شوف النعم اللي انت فيها شوف صحتك شوف نعم ربنا عليك ما آتاني الله شوف ما آتاك الله الفايدة الرابعة في حلقة الليلة هذا من فضل ربي لما تشوف النعم اعترف اعترف لله هذا من فضل ربي وده من ربنا مش مني لو انا عليا انا ما استاهلش بس هو كريم انا ما ينفعش ان انا اخد بس هو سبحانه وتعالى ستير لطيف حليم ودود رحيم عارف حاجتي سبحانه وتعالى عش هذا الأسبوع في هذه المعاني التوبة العمل الصالح ما آتاني الله هذا من فضل ربي تعش سعادة هذا الأسبوع أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله قد جاءكم من الله نور